السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنه حميد مجيد ثم أما بعد منايا وصلك لسه الشعار بتاعنا اللي احنا بدأناه من الاسبوع اللي فات يا جماعة في الطريق الى الله سبحانه وتعالى ان احنا نفسنا نوصل للحب اول حب سكن في قلوبنا قبل ما نعرف امنا وابونا وحبايبنا ومعارفنا واصحابنا وزوجاتنا واولادنا اول حب سكن في قلوبنا كان حب الله الحب اللي موجود في فطرتنا من قبل ما ننزل الدنيا ونعرف حد عايزين نوصل لربنا يا جماعه ربنا مش زي كليه الطب كليه الطب ممكن تقبلك ب 99% انما ربنا لازم 100% ربنا لازم تجيله خالص مخلص ليه بقلبك عشان يقبلك سبحانه وتعالى كان في بنت كاميرونيه جت مره في درس من دروس المنصوره وهي في الدرس لما شافت منظر الاخوات ومنظر المسجد وجلال المسجد والسكينه سبحان الله المسجد له بركاته اسلمت البنت بعد كذا يوم من السماع عن الله سبحانه وتعالى قالت لاحد الاخوه كلمه غريبه جدا بتقول له انا ربنا دخل قلبي هي لسه مش عارفه تعبر بس شايفين الكلمه يا جماعه بتقول له انا ربنا دخل قلبي انا عايز نوصل للمرحله دي هو ده هدف السلسله دي ان جلال ربنا يدخل قلوبنا ان عظمه ربنا تبقى ما بين عينينا واحنا ماشيين في الحياه كلها نتخيل عظمه الله ما بين اعيننا يا جماعه رباع بن كعب الاسلامي الشاب الفقير الغلبان اللي من اهل الصفه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له سلني يا ربيع اسالني يا ربيع قال له اسالك مرافقتك في الجنه يا ربيع يا ربيع طب اسال شقه اروح اشفع لك عند حد انه يديك شقه اسالك مرافقتك في الجنه يا ربيع طب قول جوازه عايز تتجوز فلان اروح اتقدم لك ليها لا اسالك مرافقتك في الجنه ربيع يا جماعه واحد واقف شاب واقف غلبان معهوش فلوس جعان هدومه ما حلتوش غير الهمه اللي عليه مفيش في رجله ممكن حاجه دايس عليها ما هوش عارف هينام ازاي ولا هينام فين ولا ومع ذلك كل همه ابقى معاك يا رسول الله في جوار الله منايا اوصل لربنا سبحانه وتعالى منايا اوصل لاقرب مكان الى الله في الوجود كله منايا اوصل في جوار الله في الفردوس الاعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منايا اوصل لك يا جماعه احنا مش عايزين نبقى عاملين زي الراجل اللي دخل بيت يفتح الحنفيه تنزل ميه مش نظيفه لا نغير الحنفيه غيرها يفتح حنفيه ثانيه تنزل ميه مش نظيفه يغير الحنفيه يفتح حنفيه ثالثه تنزل ميه مش نظيفه يغير الحنفيه غلط الصح ان المشكله في الخزان ما دام الحنفيات كلها ايدك بتعصي ربنا عينيك ما انتش عارف تغض بصرها لسانك ما انتش عارفه تتحكمي فيه في الغيبه المشكله مش في اللسان والعين المشكله في الخزان المشكله في القلب يا جماعه زي طبيب رحت تعبت رحت للطبيب عندك ايه سخونيه دواء للسخونيه كحه دواء للكحه رشح دواء للرشح صداع دواء للصداع حراره دواء للحراره انت تاخد الدواء واول ما تبطل الدواء الاعراض هترجع تاني ليه لان الدكتور عالج العرض ما عالجش المرض المرض هنا يا جماعه مشكلتنا هنا يا اخوانا عايزين عظمه ربنا تدخل في قلوبنا يا جماعه عايزين نعرف ربنا هنا الحته اللي لو صلحت هيصلح لسانك ما عدتش تختبر ربنا ما عدتش تقدر تبطل ذكر بلسانك هيصلح عينيك مش الوقت الشاب ماشي لو واحده في الدور العاشر هيجيبها بعينيه البنت قاعده لسانها غصب عنها قاعد يختف فلان وفلان لا يا جماعه لو صلحت المضغه هيصلح كل عضو في جوارحنا عايزين نوصل لربنا سبحانه وتعالى انا مش عارف اللي عايشين من غير ربنا دول عايشين ازاي اللي عايشين من غير كلمه يا رب دول عايشين ازاي ده اقصى عقوبه بتطبق على اهل جهنم انهم بيتحرموا من كلمه يا رب ما عندهمش حاجه اسمها كلمه يا رب ما عندوش امل في الحياه في حاجه اللي عايش من غير ربنا ده عايش ازاي يا جماعه ازاي عايش من غير ربنا سبحانه وتعالى الام الشيوعيه اللي ابنها بيجي له سرطان دي بتعمل ايه دي ازاي بتعيش دي ازاي بتواجه الحياه ازاي يا جماعه الانسان يعيش من غير ربنا في حياته تلاقي الشاب حياته ضنك في ضنك تلاقي الشاب والعياذ بالله يتدمر ليه اصل بيحبها سابته البنت تتدمر ليه اصلها ما دخلتش الكليه اللي عايزاها البنت نفسها تتحطم ليه اصل عدت سن الجواز وما اتجوزتش الام تتدمر ليه ايه اللي حصل اصل ابنها مات الاب نفسيته اتحطمت ليه اصل ابنه طلع مش زي ما هو عايز ايه يا اخوانا ده ايه يا جماعه 200 مليون مكتئب على وجه الكره الارضيه في امريكا من كل اربع افراد واحد عنده اكتئاب نفسي في المانيا ام دخلت على اولادها الثلاثه ذبحتهم وهم نايمين عشان ما يعانوش الالام النفسيه اللي هي حاسه بيها ايه ده عمرك سمعت ان مصعب راح للرسول عليه السلام قال له معلش يا رسول الله انا امبارح ما كنتش فاضي اجي لك اصل كان عندي اكتئاب نفسي عمرك سمعت سمعت ان معاذ قعد يتقلب على السرير ساعتين قبل ما ينام مش عارف ينام من القلق والتوتر عمرك سمعت عن سلمان الفارسي وهو رايح للنبي عليه الصلاه والسلام بيشتكي له من الضيق والقلق والاكتئاب والهم والغم عمرك سمعت عن كده يا جماعه اللي عايش من غير ربنا ومن غير كلمه يا رب ده عايش ازاي الروشته اهي روشته الوصول لربنا روشته الوصول للسعاده اهي اول دواء للروشته بنوصفه النهارده الثقه في الله انا عايز قلبك يعيش معايا انا عايزك تنسى كل الدنيا من حواليك وقلبك اللي يعيش معايا كلك تبقى قلب تعيش مع المعاني اللي هكلمك عنها النهارده المعاني دي لو دخلت قلوبنا يا جماعه هنبقى وصلنا لربنا خطوه كبيره قوي ومهمه قوي انا بكلم مين انا بكلم اللي خايف يقفل المحل ساعه الصلاه احسن الرزق يقل بكلم اللي خايف يقفل التسجيل بتاع الاغاني من المحل اللي هو فاتحه احسن الزباين يقلوا انا بكلم اللي خايف ينزل يصلي ايام الامتحانات احسن تتاثر الامتحانات بتاعته مش عارف البركه بتاعت الصلاه في الجامع انا بكلم اللي خايف يشتغل في الدعوه ايام الدراسه احسن الدراسه تتاثر انا بكلم اللي خايفه ترفض العريس الغير ملتزم احسن ما يجيلاش عريس تاني بكلم اللي خايف يسيب الوظيفه الحرام اللي بتاكله مال حرام والعياذ بالله احسن ما يلاقيش رزق حلال بكلم اللي خايف يسيب الوظيفه اللي مدير الشغل منعه من الصلاه في الجامع بسببها وفيها احسن ما يلاقيش وظيفه تانية بكلم اللي خايف على الدين على الدنيا من الدين بكلم بكلم اللي خايف على دنيته من ربنا بكلم اللي سابت معصيه كلها ولسه في معصيه مش قادره تسيبها او مش راضيه تسيبها ولسه في معصيه ما هوش راضي وما هوش قادر يسيبها ليه ما هوش عايز يسيب يسلم كل حاجه لربنا سبحانه وتعالى انا بكلمنا كلنا يا جماعه بكلم اللي لسه ما هوش قادر يثق على الله يثق في الله 95% من الناس اللي ماشيه في الشارع للاسف الشديد على الاقل ما هماش ناجحين في ابتلاء الثقه في الله ماشيين قلوبهم مليانه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى عايزين النهارده نتعلم ازاي نثق في رحمته رحمته ازاي انت لو دخلت اوضه عمليات لقيت الجراح ماسك حته من جسم واحد وبيقطعها بيشيلها تقول ايه ده التوحش ده لا هتقول ده رحيم هو عارف هو بيعمل ايه لان هو بالتاكيد بيعالجه عايزين يا جماعه نتعلم ان احنا نثق في رحمه الله عايزين نثق في قدره الله لو ليك قريب وزير فواحد صاحبك الرخصه بتاعته اتسحبت قلت له انا هرجعها لك ليه ازاي اصل انا ليه قريب وزير وزير يعني يقدر يجيب لي الرخصه يا ابني بقول لك وزير يعني يقدر يجيب لي الرخصه يا ابني بقول لك ربنا يا ابني بقول لك خلق سبع سماوات و20000 نوع سمك و9000 نوع طير بتقول لي برضه يعني يقدر يشغلني يعني يقدر يجيب لي عريس يعني يقدر يوظفني يعني يقدر يحل مشكلتي يا ابني بقول لك اللي حل ملايين ومليارات مشاكل الخلق وجوز مليارات النساء وفرج كرب مليارات المكروبين وشفى مليارات المرضى يعني يقدر يشفيني المرض بتاعي عايزين نتعلم نتعلم يا اخوانا الثقه في كرم ربنا وفي قدره ربنا سبحانه وتعالى الثقه دي عاطفه تغييرها رهيبه عاطفه بتغير كل حاجه في حياتك وحياتك الثقه في الله الثقه لما جت عند اهل الدنيا في الدنيا اللي وثق في صاحبه عمل ايه امنه على اخطر اسراره اللي وثق في مراته كتب لها املاكه بيع وشراء مش خايف انها تخونه اللي وثق في المحامي بتاعه عمل له توكيل رسمي عم يعمل اي حاجه ايه ده اللي وثق في ابوه الطفل لما وثق في ابوه ابوه مسك حقنه واداها له مؤلمه جدا ولكن ما كرهش ابوه ليه طب ما كان ممكن يكره ابوه ويقول انت بتقلبني ليه عارف ان ابوه عايز مصلحته وواثق في مصلحه ابوه واثق في ان ابوه رحيم بيه وحنون عليه اللي الثقه يا اخوانا لما جت في قلوبنا تجاه الدنيا كسرنا الدنيا قلبنا الدنيا عمرنا ست قارات الثقه لما جت في قلوبنا تجاه رصيد البنك قتلنا نفسنا عشان يبقى عندنا رصيد بنك الثقه لما جت في قلوبنا تجاه شقه التمليك في تامين المستقبل موتنا نفسنا عشان نجيب شقه تمليك الثقه لما جت في قلوب اهل الدنيا تجاه الدنيا عملوا ايه يا جماعه عملوا ايه اللي واثق في الدكتور بتاعه ممكن يقعد عيان شهرين لغايه ما الدكتور يجي من السفر انا ما اكشفش عند حد غيرك ويدعو العيانين للدكتور بتاعه وياخد الدواء بتاعه حتى لو يصحى في جو في الليل ياخد الدواء بتاعه واثق فيه لو وثقنا في ربنا وفي توجيه ربنا وفي فرج ربنا وفي رحمه ربنا وفي كرم ربنا وان كل حاجه بتجيلنا من ربنا خير وان الرزق بيد ربنا لوحده وانه مش هيسيبك ومش هيضيعك ومش هيوجهك لحاجه فيها شر ليكي ابدا وانك انت تفضل واثق للاخر اه يا جماعه لو الثقه بالله جت الثقه في الشهادات لما جت الطفل عنده ست سنين يصحوه الساعه 6 الصبح قوم شيل شنطه تقلك مرتين وانزل روح المدرسه وانت ما انتش قادر اقعد لثلاثة العصر وارجع ست سنين يدخل اعدادي سبع حصص لغايه العصر بعد كده دروس بعد المدرسه بعد كده حل واجب المدرسه بعد كده حل واجب الدروس بعد كده ذاكر دروسك بعد كده ارجع روح تاني ثلاث سنين سنه وبعدهم اعتقال ما عادش في صيف ولا شتاء الطالب بيخلص امتحانات تانية ويجري يشوف المدرسين بتوع ثالثه ولو دخل كليه طب ست سنين ما هوش عارف بيعمل ايه اخر ثلاث سنين فيهم ست 42 شهر ما هو ما بياخدش اجازه فيهم ما عادش عنده اجازات ويتخرج بعد كل ده ب 130 جنيه في الشهر يبدا يجري على الماجستير اربع سنين مش عارف يروح بيت لقيته لانه مش فاضي يبدا يجري على الدكتوراه بعد 30 سنه شقه في الاخر يفتح عياده يفضل قاعد فيها ليل نهار عشان الناس تجي له اول سنه ما حدش يعبره تاني سنه كشف في اليوم تالت سنه كشفين في اليوم وكل ده في الاخر احد الاطباء المشهورين بيقول انا فضلت طول عمري نفسي في الفلوس واما جات لي الفلوس بعد ما كان كبر خلاص ما عادش ليا نفسي ان انا اصرفها في حاجه خلاص الشهوه بتاعته راحت تجاه الدنيا كان كبر خلاص وشاف الدنيا ما فيه كفايه يا جماعه الثقه في الله لو جت في قلوبنا هتقلب حياتنا زي ما الثقه في الدنيا لما جت في قلوبنا قلبت حياتنا الثقه جايه من كلمه الوثاق الوثاق يعني الحاجه اللي بتربط قلبك بتخليه ساكن مطمن زي واحد بيجري وراه وحش مرعوب من الوحش فبيجري والوحش بيجري وراه لقى مكان زي بيت كده فدخل البيت وقفل الباب والباب فيه حته ازاز كده شايف من وراه الوحش فهو شايف الوحش قدامه والوحش بيظهر ولكن مش خايف منه ليه بينه وبينه حصن زي حديقه الحيوان بينك وبين الاسد سور ما انتش خايف منه فانت شايف الابتلاء وما انتش خايف ليه لانك بينك وبينه حفظ الله واثق ولا مش واثق واثقه ولا مش واثقه هنثق في ربنا ولا لا يا جماعه هنثق في ربنا قد ايه عيشوا معايا بقلوبكم في الشعارات القرانيه اللي احنا هنتكلم عنها الليله في الثقه بالله سبحانه وتعالى قد ايه لازم نثق في الله اول شعار هنتكلم عنه الليله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا الثقه في الوعد والوعيد انك تثق في وعد الله بشر الحافي لما مات واحد شافه في الرؤيه فبيقول له ما فعل الله بك قال اجلسني على مائدة امامه فيها من الطعام والشراب وقال لي كل يا من لم تأكل اشرب يا من لم تشرب انت عايز تقتنع انك مصدق عايز تقتنع انك مصدق ان ربنا هيكرمك بكل حسنه بتعملها ومع ذلك مكسل عايزه تقنعيني انك مصدقه ان ربنا بيتنزل في الثلث الاخير عشان يجيب لك دعائك وما بتقوميش ومصدقه عايز تقنعني انك مصدق ان كل يوم صيام ربنا بيبعد وجهك بيه عن النار 70 خريف وما بتصومش عايزه تقنعيني انك مصدقه ان اللي بيصلي الفجر في ذمه الله وما بيصليهوش عايز تقنعني ان اللي انك معتقد ان اللي بيذكر الله ربنا بيذكره من فوق سبع سماوات وبيديله بكل سبحان الله وبحمد نخله قولوا سبحان الله وبحمده وبرضه ما بتقولهاش انت عايز تقنعني بايه يا جماعه الواحد بيفكر لو كان القران ده اهو الحرف ب 10 جنيهات مش ب 10 حسنات كان كل الناس ختمت المصحف يوميا فما بالك بقى ان الحرف ب 10 حسنات مصدقين ولا لا يا جماعه يا اخوانا ابو بكر الصديق لما لقى نفسه مع النبي عليه الصلاه والسلام في الغار فبيقول للنبي يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرانا اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا يا رسول الله ده احنا بينا وبينهم مترين لا تحزن ان الله معنا يا رسول الله ده السيوف بتاعتهم بتبرق في الشمس شكلها مرعب لا تحزن ان الله معنا يا رسول الله ده محاصرين المكان كله لا تحزن ان الله معنا يا رسول الله لا تحزن ما تحزنش ما تخافش ما تقلقش ان الله معنا واثقه في ربنا ولا ما انتش واثقه واثق في ربنا ولا لا واثق في وعد الله ولا لا يا جماعه انت لو واثقه هتلبسي اجمل لبس حجاب شرعي زي حجاب امهات المؤمنين وتقف قدام المرايه وانت بتجربيه وتقول يا رب انا لبسته عشانك يا رب يا رب انا واثقه انك انت هتكرمني بزوج احسن ألف مره من اي زوج واحده متبرجه خدته وانت واقفه قدام المرايه واثقه في وعد الله انما احنا بنعامل ربنا ازاي اقول لكم ما تزعلوش يا جماعه والعياذ بالله زي المتهم الاول المتهم الاول ازاي اول ما يجي مرض انت ليه عملت فيها كده يا رب اول ما الواد يسقى يشيل له مادتين انت يا رب ليه عملت فيها كده يا رب اول ما يحصل ازمه ماديه يا رب انت ضايقت عليا ليه يا رب اعوذ بالله اعوذ بالله قل هو من عند انفسكم بن... احنا بنتهم الله يا جماعه بنتهم الله ازاي والثقه في الوعيد بالعكس بقى يا سلام قريت خبر في جريده من جرايد احدى الدول العربيه بيقول لك ان الدوله دي سددت 115% من ديونها الخارجيه ولكن كل الفلوس ديت من الارباح بس ولسه باقي الدين الاساسي ابشروا ايها الشعب ان شاء الله هنبدا بعد كده نسدد في الدين الاساسي بقى قعدت اضحك ضحك سبحان الله يمحق الله الربا قاتلين نفسكم مبوظين اقتصاد بلدكم وقاعدين تسددوا في الربا بتاع الديون بتاعتكم ربنا قال ومحدش عايز يصدقها يا جماعه زي فيروس الايدز فيروس الايدز ده بيتكبر 200000 مره عشان تشوفيه بالعين المجرده تحت الميكروسكوب فيروس الايدز ده بينقي من الجسم كله خليه اسمها المايسترو بتاع جهاز المناعه اللي مرتبه جهاز المناعه كله كله ويدخل ويحتلها يموتها لا يسخرها انها تنتج من الفيروس ده الاف النماذج وتنتشر الاف النماذج تحتل خلايا ثانيه ايه الانتقام ده ايه الانتقام الرهيب ده ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلى النبي بتاعنا يقول لنا عليه الصلاه والسلام وما ظهرت الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها زي الوقت كده إلا ظهر فيهم الطاعون والأسقام التي لم تكن في أسلافهم واثقين في كلام ربنا أمال خلفنا ليه أمال قصرنا ليه يا جماعة انفلونزا الطيور انفلونزا الطيور دي قصتها إيه سنة 1919 50 مليون واحد ماتوا بسببها ليه قال لك ان في فيروس انفلونزا بتاع انسان وفيروس انفلونزا بتاع طيور الخنزير بيتجوز الكائن الوحيد اللي الاثنين دول بيتجوزوا فيه ويطلعوا فيروس انفلونزا الطيور اللي بيصيب الانسان الخنزير بنصدق ربنا ولا لا الثقه في الوعد والوعيد انت واثق لما ربنا بيقول وبالاخره هم يوقنون انت موقنه وبالبعث هم يوقنون وبالنشور هم يوقنون وبالحساب هم يوقنون وبالميزان هم يوقنون وبعذاب القبر ونعيمهم يوقنون وبالعرض على الله هم يوقنون وبدرجات الجنة ودرجات النار هم يوقنون موقنين ولا لا يا جماعة اول شعار معانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا الشعار الثاني النوراني في شعارات الثقة بالله في القرآن ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون الله احد الاطباء جراح القلب والصدر في السعوديه هو بيدعو الى الله من الدعاء الى الله بيقول ان هو جه يعني كان عنده في المستشفى طفل عنده نزيف في الحنجره فالطفل بينزف نزيف شديد جدا بعد العمليه لدرجه ان من كتر نزيف القلب حصل له توقف القلب لما بيتوقف في المستشفى المستشفى كلها بتتقلب وده بيحقن حقنه في القلب ودي بتقيس مش عارف ايه ودي بتركب ايه وده بيحقن ايه الدنيا بتتقلب فالقلب بيقول قاعد متوقف 45 دقيقه قالوا لامه خلاص ابنك كده ايه ابنك المفروض يكون مات امه بتقول اللهم ان كان في حياته الخير فاحيه اللهم ان كان في شفائه الخير فاشفيه الحمد لله فالراجل مذهول الوقت فاق يعني هو قال لامه 45 دقيقه خلاص يعني ما اعتقدش ان هو هيكمل بعد كده او ان هو حتى لما يعني بعد ما فاق ان هو يعيش بعد كده ولكن خدي بالك يعني فبتقول الحمد لله بيقول ست مرات القلب وقف وهي كل مره بتقول الحمد لله بعد يومين ونص خلاص الحمد لله الوضع استتب خلاص هتاخد ابنها وتخرج فجاه الولد حصل عليه مضاعفات جامده بيعملوا له اشعه لقوا فيه خراج في المخ قال لها خراج المخ ده بياكل خلايا المخ وابنك كده في خطر وحياته في خطر قالت الحمد لله اللهم ان كان في شفائه الخير فاشفيه قعد فتره في موضوع الخراج بتاع المخ لغايه ما ربنا شفاه بعد ما ربنا سبحانه وتعالى شفاه جايين يطلعوا لقوا الحراره بقت 41 ومولعه فبيقول ايه في ايه بيعملوا فحص لقوا في تسمم في الدم تسمم في الدم فضل قاعد 41 حرارته امه بتقول الحمد لله والسرير اللي جنبه عيل 37 وكذا شرطه وامه قاعده تولول وتصوت بيقول سبحان الله على الصبر بيقول بعدها بعد ما شوفي من تسمم الدم جاي يطلع اصيب بالتهاب في الغشاء المحيط بالرئه والمرض ده يا جماعه من اشد مضاعفات جراحه القلب والصدر مرض فظيع وممكن الغيار بيتفتح فيه الصدر وبيتغير مباشره وبيبقى ساعتها بيقول كانت امه بتساعدني في الغيار وصدر ابنها مفتوح سنه ونص قاعده مع ابنها في المستشفى ابنها يروق ويخرج من المستشفى وابنها يكبر ويجري و و و بعد سنين بعد فتره جايين له امه وابوه جايين الواد كبير بقى وباشا على الايد وشايلين عيل صغير كده على ايدهم فبيبص كده على الواد الصغير من كده الدكتور فبيقول لهم هو ايه ده رايح يزور الدكتور يعني هو ده العيل رقم 16 ولا 17 قالوا لا ده الثاني الثاني ازاي قالوا له ابننا ده ما جاش غير بعد 17 سنه جواز الراجل كان هيتجنن 17 سنه جواز وامه ما حلتهاش غير بعد 17 سنه وعندها الصبر ده والاحتساب ده قلت سبحان الله العظيم فبيقول خد ابوه قال له هي مراتك دي احوالها ايه قال له مراتي دي ما سابتش قيام الليل من يوم ما اتجوزنا الا العذر شرعي ما سابتش الصيام نافله مراتي دي انا بتكسف احط عيني في عينها حياء من عبادتها لله 17 سنه بتعبده وما قالتلوش انت عملت فيا كده ليه يا رب 17 سنه بتعبده يا واثقه من فرج الله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون 17 سنه بتعبده وما ساءتش الظن بيه هتفضلي واثقه لغايه امتى يا اخوانا عايزين نثق في لكن الشيخ كشك الله يرحمه كان يمسك يمسك شويه تراب كده ويقول هيعملوا فيا ايه ده انا امسك التراب واقول يا رب خليه ذهب ربنا يخليه ذهب واثق في الله يا جماعه لازم نثق في طاعتنا لازم نثق في ان طاعه ربنا هي سر تفريج كرباتنا شعار كل طاعه قدام كل ابتلاء بيواجهه في الحياه كلا ان معي ربي الثقه في الله شقت لموسى البحر وبردت النار على ابراهيم ونجت سيدنا محمد من الغار الثقه في الله يا جماعه الثقه في الله من يومين كنت ماشي في الشارع فسرحت ومشيت يعني قرب الطريق السريع كده وواحد جايب عربيه سرح هو كمان وخرج من الحته بتاعته وجاي عليا فانا فقت والعربيه ايه بتخبطني خبطه خفيفه كده ف... والراجل فاق هو كمان انا سرحان وهو سرحان فانا جاي اعتذر له لقيته اللي بيعتذر لي فبعد ما الموقف عدى ماشي كده قلت سبحان الله انا ماشي غافل والراجل ماشي غافل ولكن ربنا من فوق سبع سماوات لو غفل عني ولا عنه لان حاجه بسيطه في الموقف ده كنت انا اتخبطت بالعربيه العربيه دست عليا اي حاجه كانت حصلت ر- انت ليك رب ما بيغفلش عنك ليك رب ما بينساكش ليك رب مش هيسيبك مش هيضيعك ابدا اخ بيكلم اخ عن ربنا وقعد يقنعه رحمه الله رحمه الله رحمه الله والاخ قعد يجادل قال له يا اخي انا بقالي ساعه ونص قاعد اقنعك ان ربنا رحيم وانت مش راضي تقتنع احد الناس احد الناس الافاضل يعني كان راجل غني جدا جدا وما خلفش سنه 2 3 5 10 15 سنه ما خلفش ولف في العالم كله ولف على دكاتره العالم وعايز يخلف باي طريقه ما فيش فايده هو راجل اعمال قعد مره مع مجموعه من رجال الاعمال اللي معاه فواحد منهم ابنه جه بيلعب فقام جايبه ايه وقعد يلعب معاه الراجل اللي هو ما خلفش ده فقام ابوه قام واخده يعني واخده منه بقى وشده منه وقال له تعرف تجيب ولد زي ده تعرف تجيب واحد زي ده فصاحبنا بيقول خرج من القعده وقعد يبكي وخرج من القعده وهو تايه مش عارف يعمل ايه بيبقى موقف صعب جدا يا جماعه ربنا يرزق كل محروم يا رب اللهم امين يا رب بيبقى موقف صعب جدا بيقول قاعد ماشي في الشارع يبكي ويبص للسماء ويقول يا رب انا ما اقدرش يا رب بس انت تقدر انا ما اقدرش يا رب بس انت تقدر بس انت اللي تقدر يا رب بيقول تسع شهور وكان اول عيل من عياله على ايده تسع شهور بالظبط الله يا جماعه الله الثقة في الله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون عندنا اخت في المنصورة عندنا في المنصورة جالها سرطان فعلا ده حقيقي وحقيقي قالوا لها لازم عملية جابت فلوس العملية وفلوس المستشفى وطلعتها صدقة لله ووثقت في قول داوا مرضاكم بالصدقات ربنا سبحانه وتعالى شفاها وعندنا في المنصوره يعني مش حاجه م- مش موجوده ولا مش حاجه قريبه احد اخواننا الدعاء سبحان الملك الجليل ربنا شفاها بثقتها في حديث واحد مره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول لما دخل على السيده خديجه فالرسول مفزوع اول مره سيدنا جبريل يجيله قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا اوعى تفتكر ان ربنا هيسيبك ربنا ما بيسيبش عبده ربنا ما بيسيبش الصالحين يا جماعه ربنا ما بيسيبش المطيعين ابدا يا جماعه حسناتك رصيد ربنا هيفرج كربك بيها طاعاتك زي ما تقف لك في الاخره تقف لك في الدنيا فقالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا ليه انك لا تطعم الجائع وتحمل الكل وتعين على نوائب الظهر و و و سبحان الملك الجليل يعني ايه يعني انت دلوقتي لما بيجي لك ابتلاء مين اللي هيقول لك كلا والله لا يخزيك الله ابدا ليه لا يخزيك الله ابدا ليه لا يخزيك في الابتلاءات ليه لا يخزيك في المشاكل عملت ايه ايه الطاعه اللي عندك ربنا لا يخزيك بسببها ابدا ربنا لما قال للنبي ما ودعك ربك يعني مش هسيبك ابدا يا محمد ابدا مش هسيبك لوحدك امتى قالها له بعد ما قال له والضحى اللي هو وقت اجتهاد النبي في الدعوه والليل اذا سجى اللي هو وقت اجتهاد النبي في قيام الليل لما النبي وصل الليل بالنهار في طاعه الله ربنا قال له ما ودعك ربك مش هسيبك مش هسيبك شاب يقول طب انا ربنا سابني ما انت اللي سايبه انت اللي سايبه انما انت لو معاه لما يحصل لك ابتلاء تقف بين ايديه وتقول يا رب هتسيبني معقول هتسيبني يا رب انا واثق انك مش ممكن هتسيبني يا رب لا يمكن هتسيبني ابدا يا ملك الملوك لا يمكن زي جريج العابد امه تفوت عليه يا جريج مش عايز يرد عليها قاعد في الصومعه يعبد 24 ساعه يا جريج مش عايز يرد عليها ثلاث ايام ورا بعض دعت عليه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات يعني وجوه الزانيات والعياذ بالله امراه بغي من بني اسرائيل سمعت الناس بتتنضر بعبادته انسانه فاسده فجره عايزه الناس كلهم يفسدوا زيها زي المفسدين الوقت في المجتمع بتاعنا عايزين الناس يبقوا فجره زيهم قالت انا اغويه لكم راحت تعرضت له ومين ده مفيش مبصلهاش راحت مكنت نفسها من راعي لراعي حتى حملت من الزنا ولدت الطفل قالت لهم ده من جريج كسروا الصومعه وهدوها وضربوه وبقت قضيه راي عام وبقت محاكمه عامه جورج يوم المحاكمه قدام الملك دخل اين الغلام اه هو ده طيب ضروري اصلي ركعتين بكل الثقه يا جماعه واحد واثق وصلى الركعتين نغز الغلام من ابوك قال انا ابي الراعي ابي الراعي ازاي وده واثق إز- واثق يا جماعه واثق ليه لانه قاعد يعبد ربنا وربنا مش هيضيعه انت لو بتطاع ربنا ربنا مش هيضيعك ابدا ابدا ولكن لو احنا يا جماعه فعلا اهل طاعه لله سبحانه وتعالى لما بروح مكه ابص في مكه كده ازهل بمكه ايه يا رب ده يا رب مكه ديت سيدنا ابراهيم من كام الف سنه قال رب اجعل هذا بلدا ما كانتش بلد اصلا مكه الوقت اغلى سعر متر في العالم مكه الوقت اكتر دوله في العالم فيها عدد جنسيات ولغات موجوده في وقت واحد مكه الوقت البلد الوحيده في العالم اللي 24 ساعه ما بتنامش لحظه مكه الوقت البلد الوحيده في العالم اللي فيها طواف حوالين الكعبه لا يتوقف لحظه واحده في ال 24 ساعه في ال 365 يوم في السنه مكه بكلمه يا رب بقت كده بكلمة يا رب دعوة مكة تحولت الى هذا النموذج يا جماعة بكلمة يا رب يا جماعة يا رب الثقة في كلمة يا رب لما ربنا بيتنازل في الثلث الاخير ويقول عبدي هل من مستشفى في اشفيه هل من مستشفى في اشفيه لو احنا واثقين فعلا والله العظيم المستشفيات ما في واحد فيها ينام في الثلث الاخير من الليل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون مش هيسيبك مش هيسيبك بس اوعى تسيبه الشعار الثالث من شعارات الثقه بالله معانا الليله في حلقه الليله ولله خزائن السماوات والارض لله خزائن السماوات والارض آه ولكن المنافقين لا يعلمون ازاي كنت ماشي في القاهره الايام اللي فاتت ديت لقيت شعارات ماليه الشوارع مش عارف مين اللي معلقها يقول لك نحكم عقلنا ناكل كلنا يعني ايه ما تخلفوش يعني ما تخلفوش عشان ايه عشان اصل ربنا بيجيب ارواح ما هواش موفر لها رزقها ربنا ما عادش قادر يجيب رزق الارواح الجريئه ديت فايه فخلاص بدل ما يجوا ياكلوا معانا لقمتنا خلاص نحكم عقلنا نشرب كلنا نحكم عقلنا نتعالج كلنا لا حول ولا قوه الا بالله قبل ما تجيب مولود لازم تتاكد ان حقه علينا موجود هو احنا بنجيب حد وحقه علينا ده ربنا بيقول هو من دبه في الارض الا على الله على الله هي عليك انت لو كانت عليك كانت خربت من زمان على الله سبحانه وتعالى نحكم عقلنا انما شوفوا ربنا بيقول ايه بقى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا امشوا في مناكبها امشوا ليه في ناس تقول اصل الدنيا ما, ما نروحهاش سعي نروحها ماشي في معنى تاني خطير جدا يا جماعه انا امتى لما اكون مديك ميعاد اجي لك ماشي ما اركبش وما اجريش وما استعجلش لما اكون واثق انك مش هتنزل قبل ما اجي لك يعني ربنا بيقول روحوا لرزقكم اطلبوه وانتوا واثقين ان رزقكم لو في بطن حوت مش هيفوت عليكم ولا حد هياخده منكم مش بالجري مش بالفهلوه مش بالشطاره يا جماعه يا جماعه ده العصافير رزقها بين انياب التماسيح التمساح بيفتح بقه كده اهو العصفور يدخل ياكل رزقه ويخرج يا بشر يا امه محمد يا اللي عندكم خلل في الثقه بالله منظر يفتت القلب الحجر التمساح اللي بياكل الوحوش يفتح بقه العصافير تدخل تقعد تاكل لغايه ما تخلص رزقها وتخرج يقفل بقه تاني يا ربي ايه ده يا جماعه ده ايه اليقين ده زي سيدنا سليمان والنمله لما حبس النمله وتعهد انه هيجيب لها رزقها كل سنه بتاكل حبايتين في السنه فجه حط لها حبايتين وقفل جه السنه اللي بعدها يحط لها حبايتين لا اكلت حبايه وسابت حبايه اثر من اثار بني اسرائيل فسالها وبيحدث النمل فقالت لما كان الله هو الذي يرسل الي رزقي اطمأننت انه لن ينساني ولما تكفلت انت بارسالي باذن الله طبعا سبحانه وتعالى خشيت ان تنساني ده النمله وده العصافير واحنا جايين نقول نحكم عقلنا ناكل كلنا ناكل منين يا اخوانا سبحان الملك الجليل سبحان الله العظيم سبحانك يا رب يا حليم لا اول يوم خلصت فيه كليه طب خلصت فيه سنه سته الواحد اول ما بيخلص بيبقى ملهوف بقى على الرزق وعلى الشغل وعلى سبحان الله ربنا وراني ايه دخلت المسجد عشان اصلي العصر وانا راجع بقى من اخر لجنه امتحان جنب البيت وانا خارج لقيت اتنين اه اتنين سائلين شحاتين يعني فواحده منهم صعبت عليا قوي والتانيه يعني قلت ايه انا هدي عشان ما اكسرش خاطرها فحطيت في جيبي مبلغ اه صغير لواحده ومبلغ كبير للي صعبان عليا يعني اكبر للي صعبان عليا فاللي صعبان عليا فحطيت في ايدي الصغير عشان ادي الاول اللي مش صعبان عليا فالتانية تيقلها ان انا هدي اللي مش هديها قامت جاريه على ايدي تخطف الفلوس عشان هي اللي تاخد والتانيه ما تاخدش قلت سبحان الله خدت الفلوس اللي ليا وانا كنت ناوي اديها المبلغ الاكبر واديت للتانيه المبلغ الاكبر طلعت بيتنا المسجد جنب البيت طلعت البيت لقيت اتنين عمال قمامه اتنين يعني عمال زباله بيشيلوا الزباله في العماره فواحد منهم قال بلال لي والله العظيم يا جماعه ورا بعض قال بلال لي والتاني يعني قلت اديله برضه عشان ما ابقاش اديت لواحد قدام واحد ايه يعني لوحده يعني فقمت مطلع برضه حاجه صغيره للي مش صعبان عليا وايه وحاجه اكبر اللي صعبان عليا التاني اللي صعبان عليا والله العظيم نفس المنظر الراجل خاف احسن ادي ده وما اديلوش قام جاري بسرعه ونازل وجاي بسرعه وقام واخد المبلغ اللي اقل واديت للتاني المبلغ الاكبر قلت سبحانك يا رب ربنا بيقول لي مش بالجري مش باللهفه مش باللهفه والله العظيم ممكن جريك ده هو اللي يمحق بركه الرزق بتاعك ممكن لهفتك عن الله سبحانه وتعالى اللي تمحق بركه الرزق بتاعك الرزق يا جماعه يا جماعه انا عايزكم تعيشوا الليله مع مع ذكر الله لا اله الا الله وحده وحده اللي, اللي الرزق بايده والوظيفه اللي انت نفسك فيها بايده والبنت اللي نفسك تتجوزها بايده والعربيه اللي نفسك تركبها بايده وحده وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا شريك له يعني ايه لا شريك له اي اي ملك معاه معاونين ومستشارين و- ووزراء و- ومش عارف اعضاء مجلس ايه ومحافظين وكل ده انما ربنا مش محتاج حد لا اله الا الله وحده شوفوا الايات اللي انا فاتح عليها من ساعتها شوفوا يا- يا اللي شاكين شاكين في ربنا سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم دي ايه ايه اه رزق صح ايه رزق الايه اللي بعدها ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله ده ايه ايه توحيد توحيد الله طب اللي بعدها الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ده اخر سوره العنكبوت ده ايه ايه ده رزق برضه اه طب اللي بعدها بقى ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولون الله ده ايه ايه توحيد الله رزق توحيد رزق توحيد ايه ده بقى هو ربنا يريد انه يقول ايه اه, آه عشان تعرف طب الايه اللي بعدها وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب حب دنيا طب اللي بعدها فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين توحيد قال لها رزق توحيد رزق توحيد حب دنيا توحيد طب اللي بعدها اولم يروا ان جعلنا حرما امنا اي عن الامن طب اللي بعدها ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بايات التوحيد ايه ده قصدك تقول ايه قصدي اقول ان ربنا جاب الثلاث حاجات اللي مانعين الدنيا كلها عنه الخوف على الرزق الخوف على الدنيا الخوف على الامن بيقول لهم انا الاله الواحد لا اله الا الله وحده بايد انا كل ده بايد الرزق والامن والدنيا حد يشتغل عند حد فيخاف انه لو قطعه واشتد في طاعته المرتب بتاعه يقل ده انا شغال عنده يبقى انا لما اشتغل اكتر المرتب يزيد ده واحنا واثقين ان كل ده بايد ربنا هنشتغل اكتر عنده مش هنخاف من الدين يا اللي شاكين في ربنا يا اللي ثقتك حطها في علبه مكياج ان هي اللي هتجيب لك عريس يا اللي ثقتك حاططها في شريط light music ان هي اللي هتجيب لك سعاده وراحه نفسيه يا اللي ثقتك حطها في شاب بيحبك وبيضحك- بيخدعك وبيضحك عليكي يا اللي ثقتك حاططها في واسطه ان هي اللي هتجيب لك الوظيفه ثقوا في الله ثقوا في الملك الجليل يا جماعه ثقوا في الله ولله خزائن السماوات والارض الناس كلها دلوقتي قاعده تتكلم في ايه ثانويه العامه والمجاميع وابني داخل كليه ايه وهجيب وظيفه ايه وهشتغل منين وهتجوز ازاي وهعمل ايه ومش هعمل ايه وهوصل لا اله الا الله العظيم الحليم ولله خزائن السماوات والارض الرزق ان روح القدس القدس نفث في روع الرسول عليه السلام قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها وان ما عند الله لا ينال الا بطاعه الله اوعى تفتكر انك هتاخد من خزاينه غصب عنه او بمعصيته لو اداك وانت في تعصيه يبقى بيستدرجك خاف انه يكون بيستدرجك او بيستدرجك الشعار الرابع معانا الليله اقبل ولا تخف التزم ولا تخف التزمي ولا تخافي سيب المعاصي ولا تخف سيبي كل حاجة عشان ربنا ولا تخافي اقبل ولا تخاف يا جماعة في ناس بتعامل ربنا كأنه الشريك المخاون اعوذ بالله ايه يا عم الكلام انت بتقوله ده ربنا بيقول ايه اقبل ولا تخف لا يا رب امني الاول وانا اجي لا اقبل الاول وانا امنك لا امني الاول خلاص خليك ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لا يا رب افتح البركات الاول ونؤمن واتقي لا الاول اؤمن واتقي لا الاول افتح البركات اعوذ بالله مش ده حال كثير من الناس يا جماعه حال كثير من الناس ولا لا بيعامل ربنا زي الشريك المخاون والعياذ بالله والعياذ بالله اقبل ولا تخف اقبلوا يا جماعه يا جماعه ربنا قال لسيدنا موسى اصل المؤمنين دول بيعملوا حاجات ما تصدقش سيدنا موسى كان ماسك العصايه عصاي اتوكى عليها اوش بها على غنمي ليا فيها مآرب اخرى سيدنا موسى ماسك العصايه متشبث بيها ربنا قال له ارميها ارميها ارميها ازاي يا رب القاها ازاي ارميها يا رب ده دي فيها منافعي العصايه وهي فيها نفع ربنا قال له ارميها سيدنا موسى رماها وبعدين حصل ايه اه بقى تعبان لما بقى تعبان خدها يا موسى لما بقى فيها نفع قال له ارميها لما بقى فيها خوف قال له امسكها امسكها ازاي يا رب سيدنا موسى كذب عينيه وصدق ربنا ومد ايديه وامسكها كذب عينيك وصدق ربنا سبحانه وتعالى ومد ايدك وامسك العصايه مد ايده وامسكها وهي وهي وهي تعبان عشان ربنا يعلمه ان اوعى اوعى تشك في امر ربنا يا جماعه اقبل ولا تخف يا جماعه ربنا عمره ما هيوجهك لضرر يا جماعه اي امر ربنا امره لينا حجاب ترك ربا اي حاجه كله فيه الخير لينا ربنا يا جماعه الحلال عمله زي ملعب كبير والحرام بركتين صغيره ربنا حلل كل المشروبات وحرم الخمر حلل كل الاكل وحرم الخنزير حلل كل المعاملات الاقتصاديه وحل وحرم الربا طب الربا يتحرم ازاي المجتمع ينهار والنظام الاقتصادي اه يعني يا رب اه يعني على ضعف الثقة في الله آه الله امرنا بهذا نعم اذا لن يضيعنا هاجر لما مسكت ابراهيم انت موسيبني فين انا لسه والد ابني و... وابني على ايدي و... انت سيبنا فين انت ده مفيش هنا اكل ما يتكلمش طب ده, ده, ده في وحوش تطلع علينا ما يبصلهاش طب هناكل ازاي ما يبصلهاش طب آه الله امرك بهذا يشاور النعم قالت اذا لن يضيعنا آه الله امرنا ان احنا نسيب الربا نعم اذا لن يضيعنا طب انت عايز ازاي اسيب علاقات المختلطه انا بنت ولازم علاقات ومعاملات عشان حد يعرفني وناس تتجوزني آه الله امرك بترك الاختلاط اه اذا لن يضيعك يا جماعه ربنا مش هيضيعنا ربنا مش هيضيعنا يا جماعه بس نثق فيه نثق فيه ونسيب اي بقى والله العظيم في مصلحه دنيتنا قبل اخرتنا يا اللي مصممين تكتبوا على نفسكم الشقاء في الدنيا يا اللي مصممين تعذبوا نفسكم اللي ربنا قاله لنا في الكتاب ده هو اللي في مصلحه الدنيا قبل الاخره يا جماعه يا جماعه كل ايه في القران بتسعد دنيتنا قبل اخرتنا صدقوا ربنا ثقوا في ربنا سبحانه وتعالى احد المرضى وتقريبا كان سعودي وراجل كبير وجاله فشل كلوي والدكاتره قالوا لازم يزرع كلى ربنا يعافينا ويعافي كل مريض مسلم فجه مصر هنا عشان يزرع كلى وجه المركز المخصص للزراعه وما شافش المتبرع وخلاص حدد مثلا ادي لك مبلغ 20 30 الف جنيه ولا حاجه وايه واتضرب للكلى يوم العمليه الصبح قال لهم انا عايز اشوف المتبرع قالوا له يعني يعني مالهاش اولاده مالهاش لازمه يا والدي ومش عارف قال لهم لازم اشوف المتبرع قبل ما اتبرع يعني حاجه كده سبحان الله يعني راح يشوف المتبرع لقى بنت عندها 19 سنه وقاعده تبكي بالدموع ليه خايفه امال ايه اللي مخليها يا بنت في السن ده تتبرع بكده الواحد زيي لان هي فقيره جدا ومعدمه ومعاش فلوس ومضطره انها تعمل كده عشان ايه عشان تاكل اهلها فالراجل من كتر ما صابت عليه دفع لها كل الفلوس اللي كان هيدفعها وما رضاش انه ياخد منها كليه ورجع بلده تاني يرجع بلده تاني وما يعملش حاجه لغايه ما يجي وقت يروح يعمل فيه فحوصات تاني في المستشفى يفاجئ ويفاجئ الاطباء انه ما عندوش اي مشكله في الكلى سبحان الملك الجليل سبحان الله العظيم ربنا يا جماعه بيورينا الايات دي لان احنا في الزمان ده عدنا معلش زي اليهود زمان ايام سيدنا عيسى عادت كل حياتنا حياه ماديه مؤمنين بالماده مش من وراء الاسباب فربنا بيكسر لنا الاسباب عشان يقول لنا افتكروا ان في اسباب تانية اسباب سماويه في اسعاد حياتكم هي دي اللي هتسعد لكم بيها حياتكم بس صدقوا قولوا يا رب الثقه في كلمه يا رب يا جماعه الثقه في كلمه يا رب لما بتطوف حوالين الكعبه تلاقي واحد يقول يا رب اشفيني يا ابني انت مين اصلا وانت عندك مرض ايه واحد يقول يا رب نجح لي ابني يا ابني انت مين اصلا وابنك مين وابنك في تعليم ايه ربنا يعلم كل ده انت لو دخلت على مدير مستشفى قلت له لو سمحت انا عايزك تعالجني انت مين يا ابني وانت مريض بايه اصلا حبيبي وفحوصاتك فين وانا ابدا بشم على ظهر ايدي انما كله بيقول يا رب اشفيني يا رب اشفيني ابني ربنا عالم كل كلمه انت بتقولها معناها ايه يا جماعه كلمه يا رب دي مفتاح نجاحنا في الحياه كله اقبل ولا تخف اقبل ولا تخف ام موسى ماشيه شايله ابنها ده مين ده يا ست ده ابني انت رايحه فين رايحه ارميه في البحر ليه خايفه عليه خايفه عليه ترميه في البحر ثقه في الله ثقة في الله وتوكلا عليه زي ما الرسول كلم على المجزوم طب والرسول ياكل مع المجزوم ازاي ده المجزوم ده بيعدي باذن الله يعني المجزوم ده بين المرة طب ياكل معاه زي اصل الرسول داعيه ولازم يدعو الناس امال المجزوم يروح جهنم طب و... طب وبعدين افرض ده عداء لا الرسول قال بقى ايه في الترمذي وابن ماجه او ابو داوود على ما اذكر قال ثقة في الله وتوكلا عليه زي غزوه تبوك طالعين نحارب امريكا طالعين طالعين نحارب الروم طالعين نحارب امريكا بالبيولوجي وال... والاسلحه البيولوجيه وال... وال... وال... والنوويه وال... والتس... طالعين نحارب امريكا يا جماعه والرسول بيقول قلت قلت لا اجد ما احملكم عليه جاي يقول له يا رسول الله عايز بغله وسيف حارب بيقول له معيش معيش وطالعين تحاربوا امريكا ازاي هتحاربوا امريكا مع كل سبعه راكبين على حمار واحد يمشي يركب كيلو ويمشي 6 كيلو رايحين تحاربوا امريكا اه نحارب امريكا ليه آه الله امرك بهذا نعم اذا لن يضيعنا مين اللي يؤمن بالله مين اللي واثق في الله يا جماعه مين اللي واثق في الملك القدير الشعار اللي بعد كده والله غالب على امره يعني ايه ثقوا في هيمنه الله على كل شيء ثقوا ان كل حاجه بايد الملك ثقوا في قدره الله سبحانه وتعالى احد اخواني يعني اخي وحبيبي وجروح قلب وصدر فبيقول لي كان عندهم حالة في المستشفى واحدة ست يعني كان عندها صمامين بايظين في القلب ولازم يتعمل لها عملية قلب مفتوح ويتغير الصمامين عملية خطيرة عملوا لها عملية دخلت بعدها العناية المركزة وهي في العاده مركزه القلب وقف ده صاحبي اللي الحاله دي قدامه يعني فالقلب وقف فبيقول فعلى طول ايه بداوا يعملوا مساج للقلب ما بيستجيبش الدكتور فتح صدرها ده دي حاجه بتتعمل بقى في الاخر وبدا بايديه يمسك قلبها يعمل مساج للقلب بايديه عشان القلب يفوق فدكتور كبير دخل عليه قال له يا عم ما تتعبش نفسك خلاص ده ميته ميته الدكتور الصغير ايه برضه اثر الامانه وبدا يعمل مساج فاقت العيانه قالوا هتموت هتموت خرجت العيانه قالوا يومين وهتموت خلاص يعني هتخرج من المستشفى هتموت فصاحبي بيقول بعد حوالي سنتين لقيناها جايه تاني في العنايه الخارجيه العنايه الخارجيه خرب بيت شطارتك انت إيه اللي جابك انت لسه عايشه بيكشفوا عليها لقوا عندها جلطه على صمام من الصمامين يعني ده ده, ده صمام صناعي وجلطه وهيتسد ده موضوع كبير اللي بيقول لي صاحبي بيقول لي مشيناها ما رضناش نعمل لها حاجه ولا عمليه قلنا ده حاله ميؤوس منها روح يا ست مصر القصر عين ولا حاجه احنا ما مش هنعرف نعمل لك حاجه فبيقول صاحبي بيقول فداخل الاسم بقى من فتره ده بعد بقى الكلام ده سنين يعني فداخل الاسم من فتره فلا الممرضه بتقول له انت عارف فلانه يا دكتور فلان فبيقول لها اه مالها قالت له ده لسه جاي من عمره عمره عمره ايه يا جماعه سبحان الله العظيم فكرني بواحد اخ زميلي برضه طبيب طبيب اورام يعني فبيقول لك عندهم واحده في القسم جات لهم عندها سرطان ثدي فست مسلمه امرها لله كده فقالوا لها يا ست انت عايزه جلسات اشعاع قالت لهم ماشي فبيقول لي الست دي كل سنتين تفتكر تيجي تاخد لها جلستين ثلاثه ده واحد من القسم كل جلستين يعني الاخ اللي بيحكي لي يعني ايه واحد في ال... فكل جلس... كل سنتين تفتكر تيجي تاخد جلستين ثلاثه بيقول وتمشي ونقول ماتت ترجع بعد سنتين تاخد جلستين ثلاثه ونقول ماتت فبيقول الدكاتره اللي بيعالجوها ماتوا وهي لسه عايشه الدكاتره اللي بيعالجوها ماتوا كبروا ماتوا وهي لسه عايشه وكل فتره تفتكر كده وتيجي سبحان الملك يا جماعه انا بقول الكلام ده مش عشان نرمي الاسباب يا جماعه لا مش قصدي كده انا قصدي ناثق في قدره الله عبد الله عزام بيحكي عن الجهاد الافغاني ان المجاهدين في افغان زمان بقى لما كانوا بيجاهدوا الروس بيقول حاصرهم 120 دبابه روسيه 120 عربيه غير الدبابات غير حصار فالمجاهدين قعدوا يضربوا نار عليهم لغايه ما الذخيره خلصت ما لقوش حاجه يعملوها يتقتلوا هيتاثروا وقفوا يصلوا ويدعوا ربنا بيقول واحنا واقفين نصلي وندعي ربنا لقينا النار من ناحيتنا بدات تتفتح عليهم مش عارفين النار دي جايه منين لغايه ما اتحزموا وهربوا وسابوا المكان خالص قالوا سبحان الملك الجليل الملائكه بتنصر اولياء الله سبحانه وتعالى الملائكه بتنصر عباد الله المؤمنين سبحان الملك الجليل يا جماعه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيبتلى بكرب كان بيقول ايه كان يقول لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم الرسول يعني الرسول يقصد عليه الصلاه والسلام ده مش دعاء ده ثناء على الله انتوا عارفين الرسول يقصد ايه مشكله ايه يا رب اللي تقف قدام قدرتك مشكلة ايه يا رب اللي قدرتك ما تقدرش تحلها مشكلة ايه يا رب مشكلة ايه يا رب اللي تشغل القلب عنك وتخلينا نشغل عنك انا مش مشغول غير بيك حتى وانا جوه الابتلاء يا رب مش مشغول غير بالثناء عليك حتى وانا جوه الابتلاء يا رب مشكلة ايه يا رب اللي تخلينا اسيء الظن بيك انا يا رب بثني عليك حتى وانا جوه الكرب عايزين نتعلم من رسولنا بقى نتعلم نظافه القلوب شويه يا جماعه يا جماعه عايزين قلوبنا دي تنضف قلوبنا دي قلوبنا دي الراجل اللي له البطاقه بتاعت لا اله الا الله تتحط يوم القيامه في كفه الحسنات ما عندوش ولا حسنه وعنده 99 صحيفه سيئات تطيش ال 99 صحيفه طب ما كل واحد فينا له بطاقه هل بطاقه لا اله الا الله من كل واحد مننا تطيش 99 صحيفه الراجل ده يا جماعه ليه طاشت الصحف دي كلها لانه كان بيقول الكلمه دي من قلبه من اعمق اعماق قلبه يعني ايه التسبيحه منك تطيش كام سيئه قصادها في كفه السيئات الركعه منك تطيش كام سيئه قصادها من كفه السيئات ايه القران من قلبك تطيش كام سيئه قصادها من كفه السيئات كلمة سبحانك وغفرانك من قلبك تطيش كام ساعة من كافة السيئات قلوبنا يا جماعة السلسلة دي عشان قلوبنا السلسلة ديت عشان رمضان شهر القلب والقلبك والقلبك شهر لقلبك عايزين رمضان يبقى شهر لقلوبنا فاحنا عشان كده بنستعد بقلوبنا ونوصل لربنا سبحانه وتعالى ربنا اللي بكلمة كن بيقضي على السماوات السبع ده يوم القيامة ما يقدرش بقدرته ان هو يحل لك كل مشاكل حياتك يا وقفت كده من عدة ايام من شباك مسجد كنا قبل الفجر بشوية كده وقدام ارض زراعيه كبيره وبعد كده مساكن كتير جدا وبعد كده السماء مفتوحه خالص بقى الارض الزراعيه مفتوحه السماء مفتوحه فبصيت على المساكن كده قلت يا سلام يا رب كل الناس اللي نايمه دي واحد واحد نفسه في قبضتك الوقت يا رب كل الناس دي الناس نايمه ومش حاسه هي ربنا مسيطر عليها قد ايه ومهيمن عليها قد ايه بصيت للارض الزراعيه قلت سبحانك يا رب كل حشره في الارض دي انت مهيمن على مقاليد امورها كلها يا رب بصيت في السماء قلت سبحانك يا رب كل ملك في السماء انت مهيمن على مقدرات امور حياته كلها يا رب ربنا يا جماعه احنا مش حاسين ربنا مسيطر علينا قد ايه ومهيمن علينا قد ايه احنا مش عارفين قد ايه ربنا سبحانه وتعالى مهيمن علينا والله غالب على امره فاكرين الشعارات بتاعت الثقه في الله اللي احنا قلناها ولا مش فاكرينها يا جماعه حاسين بيها ولا مش حاسين بيها عايشين معاها ولا ما احناش عايشين معاها يا جماعه لما سيدنا زكريا دخل على سيده مريم لا عندها رزق الشتاء في الصيف وصيف الشتاء بيقول لها يا مريم ان ان لك هذا ازاي ربنا معهوش ازاي فما قالتلوش ازاي قالت له ايه قالت له هو من عند الله يعني ما قالتلوش ازاي قالت له منين ما دام عرفت منين يبقى ما عادش فيه ازاي ما دام من عند ربنا ما فيش ازاي ما فيش مع ربنا ان يا جماعه ما فيش مع ربنا ازاي يقدر يفرج الكرب ويقدر يكشف الهم والغم بس نقف على بابه بس نقف على بابه ونقول له على بابك يا رب واقفين على بابك يا رب بنترجى انك تفتح لنا الباب وتجيب دعائنا يا رب ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون كلا إن معي ربي سيهدين ومن يتق الله يجعل له مخرجا والله غالب على أمره ولله خزائن السماوات والأرض ولكن أكثر الم... ولكن المنافقين لا يعلمون أقبل ولا تخف الشعار اللي بعد كده وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أحد الشباب اتعرفت عليه زمان في ال... في ال... في الكلية وكان بيقول لي ان ابوه جابه بعد خمس او ست بنات تقريبا انا فاكر الشاب ده ولسه فاكر شكله سبحان الله العظيم بعد فتره يعني كان معرفه بسيطه كده بعد فتره لقيت في الجورنال بيقولوا ان هذا الشاب كب جركن بنزين على ابوه ولع في ابوه قلت سبحانك يوم ما ابوه خلف الولد ده كان فرحان قد ايه وكان حاسس ان الولد بقى اللي في القرى يسموه الوتد بقى الوتد جه بقى الوتد جه بعد صبر ست بنات يا سلام يا رب اهو البنات دول شوف خدموه قد ايه وابنه لو كان يعرف يوم ولده انه هيموت محروق على ايد ابنه ابنه هيكب عليه شركه بنزين وهيحرقه كان يعمل ايه كان يفرح بيه ولا يزعل منه يا جماعه محدش يعرف الخير فين يعني ايه عايز تقول ايه من وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم عايز اقول ان كل اللي جاي من ربنا خير محدش يعترض محدش يدافع اقداره لانه مش هيقدر يدافعها وفي نفس الوقت مش هيقعد عليه باي مصلحه وعسى ان تكرهوا شيئا احد السلف كان ماشي فواحد بيكب من بيت كده فوق ماشي على دبه بيكب رماد محروق يعني حاجه حرقها وبقت رماد كان قامت نازله على هذا السلفي قام نازل من الدبه ساجد شكر لله فبيقولوا له انت بتعمل ايه انت المفروض تتشكل معاه ولا تعمل حاجه قال لهم ان من استحق النار فصولح على الرماد حري به ان يسجد يعني بيقولوا انا ذنوبي تستحق ان ربنا ينزل عليا نار بس الحمد لله ربنا كريم نزل عليا رمضان النار بس اسكت شكر لله بقى يعني واحد محكوم عليه بالاعدام القاضي حكم عليه بشهرين بس يبقى القاضي رحيم ولا لا يبقى لما يجي لك ابتلاء في حياتك قول الحمد لله يا رب ده انا كنت استاهل اكتر من كده بكتير قوي بس انت يا رب اللي رحيم لما الواحد بيقف يا جماعه في بلكونه كده ولا اي مكان طبيعي يبص للسماء والبحر والطيور والمذهلات المعجزات الباهرات في الكون يقول ايه يا رب ايه يا رب ده يا رب يا رب انا ليا اله قدرته عظيمه جليله قد القدره دي كلها وانا عندي مشكله في حياتي يقينا انا السبب انت السبب انت السبب في كل مشكله في حياتك انت السبب في كل مشكله في حياتك يا جماعه ربنا بيقول على المؤمنين فلنحيينه حياه طيبه حياه طيبه ازاي طب ما سيدنا ابراهيم دخل النار بس كان في حياه طيبه وهو جوه النار وسيدنا محمد كان في حياه طيبه وهو جوه الغار وسيدنا يوسف كان في حياه طيبه وهو جوه السجن حياه طيبه من جوه فلنحيينه حياه طيبه انت سبب في كل مشكله في حياتك انت اللي مش عارف خزائن السماوات تتفتح لك ازاي انت اللي مش راضي تقف في الثلث الاخير وتقول يا رب وتهتف بالله مش تدعي تهتف بالله تستنزل عطاءات الله سبحانه وتعالى يا اخوانا وعسى ان تكرهوا شيئا الواحد يقف قدام المرايه كده ويبص لنفسه عينين مناخير في مكان قال طب ما كان لو انا يعني لو حد هو اللي صمم وشك كان ممكن يختار عين واحده في النص وخلاص ايه المشكله يعني فالواحد يقول سبحان الله شوفوا لما ربنا اختار لنا اختار لنا احسن حاجه ازاي وشك ده آية بتفكرك وبتفكرك على انك ثقي في اختيار ربنا ليكي ما تطلبيش اختيار حد ليك اختاروا اللي ربنا اختاره لكم يا جماعه القاعده الاخيره معانا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ما هماش عارفين ربنا بيقول يا يا على الخلق مش عارفين انا عظيم قد ايه ربنا كبير يا جماعه ربنا كبير قوي ولكن اكثر الناس لا يعلمون كنت بقرا في سوره القصص من ايام الواحد والله يا اخوانا ما قدرش يملك عينيه والله العظيم حسيت بالمشاهد كده انها مشاهد اول مشهد مشهد ام موسى وهي بترمي ابنها في البحر بسرعه ومرعوبه وملهوفه ومش عارفه تعمل ايه المشهد الاخراني ام موسى حضنه ابنها بترضعه وبتبكي وفرحانه المشاهد اللي ما بينها المشهد الاول موسى في التابوت والبوج قاعد يطلعه وينزله ممكن يموت المشهد الثاني موسى في ايدين فرعون وفرعون عايز يقتله وام موسى بتبص عليه حبته من اول نظره قالت له لا تقتلوه المشهد الثالث موسى في السوق وواقفين عايزين اي مرضعه ترضعه وربنا حرم عليه المراضع ومش عارفين يعمل ايه الواد هيموت يعني عليه الصلاه والسلام يعني الطفل يعني في نظرهم يعني الطفل سيدنا موسى يموت سيدنا موسى يموت يا جماعه نعمل ايه والمشهد الرابع امه حضناه في حضناه ازاي من ايد فرعون لايد امه ازاي والتعليق النهائي في الايات ولكن اكثرهم لا يعلمون سيدنا ابراهيم هتفضل واثق لحد امتى ولكن اكثرهم لا اكثر الناس لا يعلمون هتفضلي واثقه لحد امتى لحد امتى سيدنا ابراهيم لو انت مكانه اتحكم عليك بالاعدام حرقا اه ربنا مش هيسيبني دلوقتي هيبعت لي الملائكه ما حصلش حاجه ولعوا النار قال لا ربنا يبعت سحاب يطفيها ما حصلش قال لا ده بيقتضوني ربنا هي مش هيسيبني انا متاكد قال لا لا ده انا اتحطيت في المنجنيق طب وبعدين لا لا ربنا مش هيسيبني ده انا بتحدف في الهواء طب وبعدين ده انا بقيت جوه النار قال لا الفرج ما كانش غير بعد ما ابراهيم دخل النار الفرج ما كانش غير بعد ما ابراهيم حط السكين على رقبه ابنه تربيه من ربنا هتفضل واثق لحد امتى يعني انت قبل الامتحانات الامتحانات قربت انا ما ذاكرتش قال لا اعمل ايه الفتوحات الربانيه لسه ما تنزلتش لسه بينا لسه الامتحان مش عارف اعمل ايه يا ابني ذاكر يا ابني مش عارف اعمل ذاكر مش عارف اعمل حاجه يا ابني خلاص ربنا يفرجها انا دخلت الامتحان انا مش عارف الاسئله مش عارف ولا سؤال خلاص مالكش دعوه زي ما ربنا شق البحر لموسى بالعصايه انت بالقلم هتقول كلا انما يا ربي الورقه تتشق ان شاء الله والمعلومات تتنزل ما جاوبتش حاجه الورقه اتسلمت بيضه ما تخافش المصحح وهو بيصححها ان شاء الله الدكتور بنته هيجي لها عريس والورقه بتتصحح هيفرح وهيقول الواد ده والله انا منجحه ويقوم منجحك النتيجه ظهرت عملت ايه انا سقطت سقطت ازاي انا سقطت يا جماعه سقطت ليه الراجل ده سقط ليه يا جماعه عارفين ليه صح لانه ما خدش بالاسباب يبقى معنى كل الكلام اللي انا بقوله ده جاي اقول الكلام ده في الاخر على ان لازم ناخد بالاسباب الثقه في الله لا تتعارض مع الاخذ بالاسباب يا جماعه السيده مريم في سوره مريم اللي كلها معجزات معجزه ربنا يقول وهزي اليك بجذع النخله ليه يا رب ده لو 10 رجاله هزوا نخله مش هينزلوا بلحه ربنا قادر ولكن ربنا بيعلمنا ان احنا لازم ناخد بالاسباب يا جماعه يا اخواني في الله احنا اتكلمنا عن شعارات الثقه في الله الليله منى يوصل لك يا رب المعاني دي كل معنى هيوصلك من ربنا خطوه الخطوه الاولى في الوصول الى الله والله غالب على امره الخطوه الثانيه في الوصول الى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا غمضي عينك بقى واسمعي بقلبك وانت غمض معايا واسمع بقلبك الخطوه الثالثه في الوصول الى الله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون الخطوه الرابعه كلا ان معي ربي سيهدين الخطوه الخامسه منانا نوصل لك يا رب ولله خزائن السماوات والارض الخطوه السادسه اقبل ولا تخف الخطوه السابعه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الخطوه الثامنه ولكن اكثر الناس لا يعلمون انتهز الفرصه رجاله يلا خلاص رمضان قرب ما عادش غير شهر ونص على رمضان يلا يا جماعه انتهزوا الفرصه عمرك فرصه عمرك فرصه زي واحد معاه ورقه بمليون دولار على المكتب بس مش عارف قيمتها يوم يجي حاجه عايز يفتكرها يكتبها على الورقه يوم يجي مشكله عايز يحلها يحلها على الورقه يوم يجي حاجه عايز يعملها يعملها على الورقه ايه ده يا جماعه ايه ده اكتشف بعد اخر ده ورقه بمليون دولار ده الورقه دي كان فيها حل لكل مشاكل حياتي عمرك قدامك فرصه ما تضيعوش ما تضيعوش التلفزيون حته صفيح مش اكتر من حته صفيح صح ولا لا صفيحه تنفع انها تبقى اباجوره تحط فيها لمبه تنفع تبقى قفص تحط فيه فرختين ايه اللي خلاه يرسل ويستقبل الحديده اللي طالعه منه الاريال اهو انت جسمك ده شويه طين ملوش قيمه امال ايه بقى الحاجه اللي لها قيمه قلبك هو اللي به بتتصل بالله سبحانه وتعالى قلوبنا يا جماعه يا جماعه رمضان شهر لقلوبنا عايزين ننتهز الفرصه يا رجاله عايزين ننتهز الفرصه دينك دينك عارفين الدين بيقول لك مثل راجل عجوز كبير وقور وشه ابيض ولحيته بيضه ركب القطر فجي جنب اسره قاعده تلعب مع بعض كده واطفال ركبوني جنبكم والله يا عم الحاج احنا مش فاضيينه جه جنب ولد وبنت قاعدين مع بعض ركبوني جنبكم احنا قاعدين في خلوه عاطفيه الله يخليك سيبنا جه جنب مجموعه شباب بيهزروا قاعدوني جنبكم يا عم الشيخ يا ناصر فلا اسره كده قعدته اول ما قعدته بدا يطلع من معاه حاجات ساقعه وحاجات حلوه ولعب للاطفال وهدايا كل ما الناس تبص تلاقيه بيطلع هديه يا ندمنا ان احنا ما ركبناهوش يطلع عصاير يا ندمنا ان احنا ما ركبناهوش يطلع حاجات يا ندمنا ان احنا ما ركبناهوش المفاجاه الكبرى لما نزلوا عند محطه الوصول لقوا السلطان بتاع المدينه مستنيه في استقباله والاسره اللي استضافته في القصر استضافها معاه اكراما ليه كله ندم عارفين الراجل ده مين يا جماعه ده الدين ده ديني ودينك ديننا اللي احنا مش عايزين ندخله في حياتنا عايزينه يبقى من بعيد لبعيد وخلاص ديننا يا جماعه فرصتنا يا جماعه نصلح ديننا قبل رمضان يا اخوانا نصلح ديننا نجتهد في طاعه ربنا سبحانه وتعالى قبل رمضان التوصيات اللي انا عايز اقولها لكم لان وقت البرنامج معانا انتهى وكان المفروض ان انا عايز اقول لكم حاجات كتير في الثقه بالله سبحانه وتعالى التوصيه الاولى هنقرب من ربنا النهارده بايه عايزين نوصل له بقى منانا نوصل لك يا رب عايزين نوصل لك يا اول يا, يا اللي حبك اول حب سكن في قلوبنا يا اللي انت اول حد عرفناه في الكون ده هو كله ما عرفناش حد قبلك عايزين نوصل لك نوصل لك ازاي عايزين يا اخوانا اول حاجه نعملها ذكر نلزمه الاسبوع ده ان شاء الله ونجتهد فيه ايه هو اه طبعا انتوا هتقولوا لوحدكم لا اله الا الله وحده انا عايز قلبك يضغط قوي على كلمه وحده وحده دي جمعت معاني الدرس ده كله انت اللي بينك كل حاجه يا رب انا عايزك الاسبوع ده تجيبي مليون مره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بس بقلوبنا يا جماعه بقلوبنا قيام الليل يا جماعه ايه رايكم الليله نقوم بسوره القصص احنا اتكلمنا كتير في سوره القصص النهارده اولها سوره قصه موسى والاخطار اللي حواليه وربنا نجاه ازاي وصله لايد امه بعد كده صفحتين سيدنا موسى كل ما يتقابل زنقه يقول يا رب ربنا يديله من الخزاين يا رب ربنا يديله من الخزاين شوفوا الصفحتين اللي بعد كده ربنا ادى لموسى قد ايه من الخزاين بكلمه يا رب ايه رايكم يا اخوانا لو نعيش مع سوره القصص قيام الليل مش هنتربى غير بقيام الليل ومش هنوصل لربنا غير بقيام الليل قيام الليل يا اخوانا احنا الوقت خلاص ما عادش غير دقايق باذن الله سبحانه وتعالى او يعني لسه مثلا ايه ربع ساعه ولا حاجه وندخل في الثلث الاخير من الليل نقوم نجهز بقى نتوضى وضوء صابغ جميل كده ونقوم بين ايدين الملك ونقف على بابه ونقول يا نعم المجيب ونقول يا رب يا اللي هتجعل لنا مخرج من كل مشكله ونقول يا رب احنا جينا لك ومش خايفين من اي حاجه هنسيب كل حاجه وهنجي لك يا رب اي الفريقين احق بالامن احنا اللي معاك يا رب كيف اخاف وانت معايا يا رب كلا ان معي ربي ومش هسيبك تاني يا رب يا رب ما ودعك ربك وما قال انا عايز العطاء ده يا رب عشان كده مش هسيبك عشان ما تسيبنيش يا رب عايزين نوصل لربنا يا جماعه قيام الليل يا اخوانا انا عايز اوصيكم بيها وعايز اوصيكي يعني في النهايه بانك انت تعملي ورقه اسمها ورقه النعم انت وهي تمسكي ورقه الوقت في الربع ساعه اللي قبل القيام دي بسرعه قبل الثلث الاخير تمسكي ورقه ورقه النعم اقعدي افتكري كل نعمه في الدين في الدنيا في شكلك في عينيكي في ابوكي في امك في دراستك في ذكائك في جوزك في ولادك في دينك في التزامك في انك طلعت مسلمه في انه خلقك في انه هو طلعك على السنه في انه سمعك كلامه في انه فتح قلبك لمعرفته في الدنيا في الدين في الاخره نكتب نعم ربنا ونقعد نحمد ربنا عشان نعيش فعلا مع كلمه لا اله الا الله وحده كل ده منك انت يا رب اخر حاجه يعني معلش يا جماعه بس بقولها لكم في طفل جه هنا معانا في قناه الرحمه طفل اسمه احمد احمد ممكن اللي بيتابع القناه شافه في برنامج الشيخ امين الانصاري احمد يا جماعه عنده نقص وراثي في الزنك الجسم ما بيمتصش الزنك الطفل ده يا جماعه ربنا يعافيه يا رب ويعافي كل مبتلى مسلم بيجي له جروح في ايديه ورجليه والالتئام بتاعها بيبقى ايه بعد فتره او ممكن كمان يعني الالتئام بتاعها صعب نتيجه نقص الزنك بيجي له كسور في الجمجمه في عظم جسمه كله ويلتئم لوحده يعني نتيجه ايه برضه نقص الزنك عنده مشكله ومهدد بمشاكل ثانيه اكتر في كل اعضاء جسمه لما نيجي نشوف ولكن باذن الله ربنا كريم احنا واثقين في الله انا بقول الحلقه النهارده واحنا واثقين في الله سبحانه وتعالى احمد يا جماعه يوم ما جه القناه هنا كلنا يعني كنا موجودين في القناه مدير القناه و... و... والشيخ امين و... وكلنا يعلم الله قلبنا اتفطر على قد ايه ووعدت والدي يوميها ان انا يعني هجيب حالته معاه في البرنامج وهتكلم عنها لانه قطع قلبنا يوميها والله يا جماعه انا هقول دلوقتي نمره تليفون ابوه رمت لان الحاله ديت ملهاش شبيه في مصر حاله نادره جدا ممكن مره حد ممكن يكون له شبيه في مصر ممكن واحد او اتنين والعلاج بتاعها بيجي من الخارج ومحتاجه سفر للخارج عشان عاده فحصها ده انسان بننقذه ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا يا اخوانا اللي عنده كان عنده مرض نقص الزنك ده لو في حد نادر برضه زيه وتعالج يتصل بالحاله بوالده ويقول له هو خد علاج ايه او سافر بره او عمل فحوصات ايه اللي يقدر ان هو يساعده انه يسافر بره يا ريت يا جماعه يبقى جزاه الله خيرا اللي يقدر انه يساعده انه يجيب العلاج من اللي هو الزنك اللي بيجي من الخارج الثمن بتاعه غالي يساعده ويبقى جزاه الله خيرا النمره بتاعه والد اللي هيرد عليكم فيها زوي احمد ان شاء الله اسرته 018 31 61 306 018 31 61 306 صفر 18 31 61 806 اتمنى ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى نقف جنب كل محتاج عشان ربنا يبقى معانا سبحانه وتعالى اللهم تب علينا لنتوب اللهم املأ قلوبنا ثقة بك وحسن ظن بك اللهم احي قلوبنا بنور الإيمان اللهم اصلح فساد قلوبنا اهد قلوبنا املأ قلوبنا نورا يا رب العالمين اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك اللهم املأ قلوبنا حبا لك ويقينا بك وثقة فيك وإنابة وإخباتا إليك اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين برحمتك يا أرحم الراحمين ان شاء الله الاسبوع الجاي نلتقي مع الدواء الثاني في روشتة منى يوصل لك باذن الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا